الغش لا يظهر في مجتمع إلا وهو مجتمع معلول الضمير امتد الغش إلى كل شيء إلى الدواء إلى الطعام إلى المدارس إلى المستشفيات إنه لا دين لمن لا أمانة له ده في غش ألعن من غش الباعة والتجار والغش أنواع فما هي أنواع الغش الغش في الدين قد يكون صاحب زبيبة قد يكون له لحية قد يكون يواظب على صوم رمضان وعلى الصلوات في الجماعة فإذا جربنا في محك الدرهم والدينار بان زيفه تلبس حجاب متبرد وتلبس الكعب العالي تحت الحجاب وتمشي تتبختر كالبطة العرجاء الغش في الزواج لازم تذكر عجرة وبجرة لأهل المخطوبة أنا عاملة جراحة في بطني في فتح من هنا لهنا تقول تقول لي يا بخت من وفق يبقى عارفها إنها شيطان يا سلام يا زين مخطوبة ده مش توفيق ده اسمه تلفيق أكثر الناس وقوعا في السماسرة الغش في الصحبة وكم من صاحب خان صاحبه في عرضه لو كلمتك كلمة والتفت كده صارت أمانة النهاردة احنا بنعلم عيالنا الخيانة الواد يروح عند سته يجي تتلقفه امه اقعد يا حماده ستك قالت عليا ايه وابوك كان قاعد غش الامام كل اب فينا امام لو عدلت بينهم وربيت واحسنت هم زادك الى الجنه وان ربيت على الخنا والميوعه والخيبه واخرجت للامه حنظل هم زادك الى النار الغش في البيع والشراء صدق الصحابه في البيع والشراء اسواق المسلمين الان امتلأت بالفسقه والفجر كم من سلع فاسدة روج لها أفاكون وكم من أدوية مغشوشة تسطر عليها مجرمون ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم امتد الغش إلى كل شيء الدواء إلى الطعام إلى المدارس إلى المستشفيات اتسرق في القاهرة 52 كلية من كل المرضى في أسبوع واحد اللي عامل لك زي ده وتسرق الكلية يا مجرم كلنا حمير لما بقينا نرفض ويل لمن باع الجنة بحبة واشترى النار بحبة خبر, خبر. القبض على تاجر خمر يبيع الخمر مغشوشة للناس تيجي واحدة من دول تشتري من بياع توجع قلب وقعدناها حمادة بقى عقبال ما يوزلها كيلو قوطة يكون حمادة كل 2 كيلو قوطة ده في غش في المعارض النهاردة يعرض لك بضاعة القميص ده عاجبك اه حلو الطقم ده 100 100 طب يا ولا كيس الطقم من جوه لو عرف الغشاش جامع الحرام حرام محنته في الآخرة ربما انزجر كل جنيه يتسأل فيه سؤالي جبته منين صرفته فين بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يأسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمه اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين آمين أما بعد فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا مع وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذه الليلة المباركة يحذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من مرض ملعون هذا المرض إذا تخلل في جسم مجتمع تآكلت أطرافه وتصدع بنيانه وكان عاقبته في الدنيا والآخرة خسرا فما هو هذا المرض يا ترى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام الصبرة الكومة فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان وهو حديث صحيح إن شاء الله يبقى الوصية النبوية في هذه الليلة يحذرنا النبي فيها من مرض الغش الغش لا يظهر في مجتمع إلا وهو مجتمع معلول الضمير ضامر الإيمان وحقيق بمن كان هذا حاله أن يطرد من صف المؤمنين ولذلك فإن النبي قال من غشنا فليس منا ليس منا يعني إيه يعني ناقص الإيمان ليس من أخلاق المؤمنين في شيء من غشنا فليس منا إنه حديث فيه تحذير شديد للغشاشين إنه حديث يعلن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحرب على أصحاب الضمائر الخربة والنفوس العفنة التي لا تراقب ربها لا في سر ولا في علم إنه تحذير شديد لكل من تسول له نفسه الخبيثة بخداع الأمة وبغش الأمة وبأكل أموال الناس بالباطل عياذا بالله فهل من عاقل ضعفت نفسه أمام الدرهم والدينار فأكل الحرام هل من عاقل فيعتذر قال ربنا في شأن هؤلاء الغششة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يعني وزنوا لهم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إن الغش مكر وخداع والمكر والخداع سيؤول صاحبه إلى النار وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار ولو خدعونا هؤلاء ولو غشنا هؤلاء ولو سحروا أعيننا بالغش فأين يذهبون من الله والله رقيب عليهم وهو معهم ووكل بهم ملائكة حفظة وكتبة يحصون عليهم كل فعل وكل قول وهذا في كتابهم أحصي عليهم كما قال ربنا سبحانه وكل صغير وكبير مستطر الكل مسطور الكل مكتوب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أحصاه الله ونسوه يقول هؤلاء في الآخرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا اللهم استرنا يا رب اللهم آمين الغش حرام ما في ذلك من شك إطلاقا والغش أنواع فما هي أنواع الغش طبعا إذا تكلمنا عن الغش يتبادر إلى الذهن فورا السرقة في الميزان السرقة في المكيال لا ده في غش ألعن من غش الباعة والتجار فما هي أنواع الغش أولا الغش في الدين ألعن أنواع الغش وأخبث أنواع الغش الغش في الدين إنسان لا يعرف من دينه إلا السمت الظاهر قد يكون صاحب زبيبة قد يكون له لحية قد يكون قد يكون صاحب ثياب قصيرة قد يكون قد يكون يواظب على صوم رمضان وعلى الصلوات في الجماعة قد يكون إذا كلمك يعجبك قوله إذا تكلم معك قال الله قال رسوله فإذا جربناه في محك الدرهم والدينار بان زيفه وظهر خداعه إذا جربناه عند الغضب بان أنه غشاش إذا جربناه في السفر وضح أنه كذاب فلا تغتر بكلامه حذرنا ربنا من هذا الصنف فقال في القرآن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد التزام الغشاشين تلبس حجاب متبرج فهي محجبة متبرجة لابسة حجاب ونقاب والإيطان حاطة في ترتر وديل الجلباب موشياه بإيطان مذهب أو مفضض وتلبس الكعب العالي تحت الحجاب وتمشي تتبختر كالبطة العرجاء ده غش في الدين ده مش الحجاب اللي ربنا أمر بيه هذا غش غش في الدين آخر ملتزم ويواظب على الصلاة ويحضر دروس العلم ويحضر خطب الجمعة ومع أبويه عاق ومع الجيران سيء وإذا بحثت عن أخلاقه فأخلاقه وحل هذا غشاش يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة خذوا الدين برمته خذوه على بعضه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إن الغش حرام يا سادة وأل عن أنواع الغش الغش في الدين كيف تكون صاحب دين وأنت نمام مغتاب كذاب تطلق بصرك في الحرام أي دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي كذلك قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين أناخ بكم الشرف الجون قالوا وما الشرف الجون يا رسول الله قال فتن كقطع الليل المظلم ايه هي الشرف الجن الشرف جمع شارف والشارف الناقة العجوز الجمل العجوز قوي العرب يسموه ايه شارف والجون يعني السود النبي شبه الفتن بقافلة جمال ما تعرفش أولها من آخرها وجمال مسنة وكلها سودة كناية عن كثرة الفتن وضحالة الفتن وظلمة الفتن فتن كقطع الليل المظلم آه فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب أي نعم يبقى الغش في الدين ألعن أنواع الغش ثانيا الغش في الزواج وهذا تدليس وللفقهاء في كتب الفقه أقوال كثيرة رايح تتزوج من فتاة أخطأت وفقدت عذريتها النهاردة عملية ب 300-400 جنيه تقوم فيها الطبيبة الخائنة بترقيع البكارة وتتزوج هذه على أنها بكر هذا غش هذا غش في الزواج وهذا حرام تدليس لازم تذكر عجرك وبجرك لأهل المخطوبة وهي كذلك أيوة أنا عاملة جراحة في بطني في فتح من هنا لهنا تقول له أنا في فخذي حروق تقول له أنا تقول له لو دلست المرأة على الرجل وطلقها بعد ملهاش عنده ولا حاجة خالص ولو دلس عليها هو وطلبت الطلاق بعد وطلقت تأخذ حقها كاملا الغش في الزواج حرام لابد أن تذكر كل المعايب كما تذكر الحسنات كذلك ثالثا الغش في النصيحة الغش في النصيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن رواه الترمذي هو حديث صحيح المستشار مؤتمن يا عم الحج أنا هتجوز بنت الحج فلان رأيك فيها إيه لازم تذكر لي رأيك بمنتهى الأمانة تذكر العيوب كما تذكر الحسنات لا ده بنت لسانها طويل اسمعها بودني بتسب أبوها وبتلعن في أمها قول لا ده على خلق وعلى دين قل ذلك مش تقول لي يا بخت من وفق تبقى عارفها انها شيطانة وتقول له يا سلام يا زين ما اخترت هذا حرام هذا غش في النصيحة ده مش توفيق ده اسمه تلفيق المستشار مؤتمن قلنا لكم ان راجل قال لبلال تعالى معي واخطب لي ابنة فلان فذهب بلال معه وقال لوالد العروس ان فلانا يريد ان اخطب ابنتكم له وشهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوا دي شهادة وربنا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه يبقى الغش في النصيحة حرام يا مولانا أنا عايز أشغل الجدع ده عندي هتشغله فين همسكه الخزنة أنا عارفه إنه حرامي يقول لك اوعى ما ينفعش ليه هو كده فإن ضيق قول له لأنه حرامي المستشار مؤتمن الغش ده أكثر الناس وقوعا فيه السماسرة يقول لك يا قدامي ليك حتة شقة لقطة إن طمك ده عيالك حتة شقة ما حصلتش هو عارف إن جاي لها قرار إزالة غشاش ماله هنا حرام هذا غش انا قلت ان انا اتضحك عليا في الموضوع ده بس ما اتضحكش عليا للاخر ذهبت قبيل زواجي ومعايا بقى حماتي وامي وعروستي وشفنا حته شقه على رأي السماسرة شرحة وبرحة ما حصلتش المطلوب ما كانش كتير وخلاص معايا القرشينات وقبل ما ادفع بقدر ربك يارا فتحت يا شيخ عايزاك قلت له تخش لها ايه الشقة دي اتأجرت لخمسة لحد دلوقتي وعليها خناق وقضايا ومشاكل وهي أصلا جاي لها إزالة فأخذنا الخبر وذهبنا نتثبت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين الجيران واحد واحد قال نفس الكلام غشاش مجرم يأكل حرام وقح يأكل الحرام الغش حرام الغش في النصيحة حرام رابعا من أنواع الغش الغش في الصحبة وهذا مرض العصر وحدث عن صوره وأشكاله ولا حرج كم من صاحب خان صاحبه في مشورته وكم من صاحب خان صاحبه في ماله وكم من صاحب خان صاحبه في عرضه اي ورب الكعبة وكم وكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة راه أحمد وحسنه انت صاحبي افشي سري لك ده انت عارف عني اللي زوجتي ما تعرفوش صديق عمري تأخذ مني سري وتغشني المجالس بالأمانة لو كلمتك كلمة والتفت كده صارت أمانة اكتمها سيدنا أنس بن مالك لما ذهب مرة في حاجة لأمه أنس بيحكي الواحد من التابعين بعد موت النبي وبعد موت أم أنس ابن أنس عمر قوي فقاعد مع واحد بيحكي له له زمان يجي من سبعين سنة وأنا بخدم النبي كان عندي عشر سنين بعثني رسول الله في حاجة فتأخرت عن أمي فلما جئت قالت ما الذي أخرك يا أنس قلت ذهبت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وما هي حاجته التي أخرتك قلت يا أمي لست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم لا تخبر أحدا بذلك التابعي اللي سيدنا أنس بيحكي له يحكي له الحكاية بعد ما حصلت بسبعين سنة قال له صحيح وما هي حاجة النبي التي ذهبت فيها وتأخرت عن أمك قال لو كنت سأخبر أحدا لأخبرت أمي معنى كده أن ده سر عاش مع أنس أه ومات مع أنس المجالس بالأمانة النهاردة احنا بنعلم عيالنا الخيانة بنعلمهم الغش اي والله الواد يروح عند سته يجي تتلقفه امه اقعد يا حمادة ها أه؟ ستك قالت عليا ايه قالت كذا وكذا وكذا وابوك كان قاعد طبعا وما قالش حاجة ابدا اما يجيلي بالليل انا هذنبه وبعدين الواد يطلع ينقل اسرار امه واسرار والده وامه تقول مش عارفه الواد طالع لسانه زالف لمين مش عارفه الواد بي... اتعلم الكلام ده منين ما هو منك بتعلموا عيالكم الخيانة المجالس بالأمانة خامسا من أنواع الغش غش الإمام لرعيته عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة وفي رواية فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة وفي رواية ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة رواه الطبراني وهو حديث حسن والرواية الأولى متفق عليها من هو الإمام؟ كل أب فينا إمام مش في رقبتك زوجة وأولاد أنت إمامهم لو عدلت بينهم وربيت وأحسنت ونصحت هم زادك إلى الجنة وإن ربيت على الخنا والميوعة والخيبة وأخرجت للأمة حنظل هم زادك إلى النار إن عدلت بينهم فأنت في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم إمام عادل هل نصحت هل ربيت هل أحسنت أم غششت أولادك غششت رعيتك جاب لهم انترنت الواد ليل النهار قدامه والبنت ولا عارف بيخش فين ولا عامل ايه ولا بيخش على موقع اباحي او بيعاكس بيت انت عارف انت محاسب غدا امرت البنت ان تلبس الحجاب الزمتها بذلك ولا سعادتك من صنف التراطير اصلها مش مقتنعه انت غشاش والغش حرام ألا فاتقوا الله في رعيتك ونأخذ بقى الراعي إلى أن نصل إلى صاحب الولاية العظمى اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب آمين يا رب العالمين هذا غش لا يتكلم عنه أحد أبدا سادسا من أنواع الغش الغش في البيع والشراء ويشمل كل بيع فيه حرام كل بيع فيه غش اسمع صدق الصحابة في البيع والشراء عن أبي سباع رحمه الله قال اشتريت ناقة من دار واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه فلما خرجت بها أدركني يجر إزاره فقال اشتريت قلت نعم قال بين لك ما فيها الخادم بين لك اللي فيها قلت وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة يقول الخدام بتاعي لما باع لك قال لك العيوب اللي فيها قال له فيها إيه بسم الله ما شاء الله إنها سمينة ظاهرة الصحة قال أردت بها سفرا أو لحما قال أردت بها الحج قال ارتجعها فإنها لا تصلح لك ليه لأن اللي عايز جمل يسافر عليه يبقى يسافر على جمل ضامر نحيف خفيف ولا جمل سمين ها أه؟ خفيف قال له ما تنفعش ارتجعها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح الإسناد شوف الورع شوف أجدادك الصحابة كان عندهم دين إزاي وانظر إلى الباعة اليوم سبحان الله العظيم الباعة النهاردة حالهم يرثى له أسواق المسلمين الآن امتلأت بالفسقة والفجرة الذين يتاجرون بصحة الناس أو والله العظيم ويأكلون أموال الناس بالباطل ويفسدون في الأرض كم من سلع فاسدة روج لها أفاكون وكم من أدوية مغشوشة تستر عليها مجرمون وكم من بضائع وحلي مضروبة انتشرت في طول البلاد وعرضها امتد الغش إلى كل شيء إلى الدواء إلى الطعام إلى المدارس إلى المستشفيات مدرس غشاش عنده عيل فاشل غبي بس في المجموعة ياخد الدرجات النهائية أوليس هذا غش للأمة غش في المستشفيات تتنشر في جريدة الأخبار إنه اتسرق في القاهرة 52 كلية من قلى المرضى في أسبوع واحد أوليس هذا غش تقول له أعمل لك زايدة وتسرق الكلية يا مجرم أوليس هذا غش واحد ميكانيكي وانا جاهل بالميكانيكا خد العربيه يوه ده عايزه شغل يومين فوت عليا كمان يومين يغير سلكه يقول لك ده انا عملت عمره للموتور الغش النهارده بقى في كل حاجه غش في البيع والشراء غش امتد حتى الى اكل الناس وطعام الناس ده احنا كلنا اطعمه مغشوشه كتير كلنا اطعمه مخصصه مستورده من اجل الكلاب كتير صح كلنا حمير لما بقينا نرفص مش كده كل كم شهر القبض على تاجر يبيع لحم حمير ما قريتوش الكلام ده حصل ولا ما حصلش نحن لا ندعي ولا نفتري هذا غش امتد لكل شيء اسمع اسمع تقوى الصحابة في البيع والشراء روى البيهقي بإسناد لا بأس به أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بناحية الحرة على أطراف المدينة فإذا هو بإنسان يحمل لبنا يبيعه فنظر إليه أبو هريرة فقال قد خلطته بالماء أبو هريرة عربي أصيل وعارف اللبن المغشوش من اللبن كما خلقه الله خلطته بالماء كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة خلص اللبن من الماء هتقول لربنا إيه إذا قال لك في الآخرة خلص اللبن من الماء وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يخرج في سوق المدينة وإذ به يرى طعام تمر صحب موششه حلو فضرب النبي بيده في أسفل الطعام جوه البلح لا بلح معطم مبلول قال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله المطر مطرت عليه يا سلام ربنا بعت لك سحابة خصوصي مطرت جوه البلح من جوه فعنفه النبي وقال أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فتتبايعون ما تعرفون من غشنا فليس منا وضح العيب من غشنا فليس منا وكان نافع رحمه الله مولى ابن عمر يقول كان ابن عمر يقف امام البائع ويقول له اتق الله واوف الكيل والوزن فان المطففين يقفون حتى ان العرق ليلجمهم الى انصاف اذانهم يوم القيامه يغرق فعرقه في يوم القيامه كان بعض السلف يقول ويل لمن باع الجنه بحبه واشترى النار بحبه هو المطفف هيسرق قد ايه عارف المطفف بيطفف في ايه في الكيل عارفين الكيله زمان كنا نروح نشتري لامهاتنا كيلتين نابت عارفين النابت ولا انتوا ولاد اغلوا لا زغلوا لسه بناكله لحد دلوقتي امي تقول لي هات لنا كيلتين نابت بالكيله كده قدح تعبي لي منه مرتين دي الكيلتين فالمطفف بيسرق في ايه في الكيل ازاي يطفف ازاي يملاه من ناحيه ومن الناحيه التانيه فارغ يعمل لك من قدامك كده هرم يعمل لك قرطاس ترمس هرم من قدام ومن الناحيه التانيه ايه فاضي ده التطفيف طب عشان يطفف هيسرق قد ايه حبه هذا كده 10 جرام 20 جرام 50 جرام عشان ما تبانش يبقى المغفل يشتري النار بحبه ويبيع الجنه بحبه قال الامام السدي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وبها رجل يقال له ابو جهينه ومعه صاعان يكيل بواحد للناس ويكتال بالاخر لنفسه مكيال لعب فيه حاطط من تحت جبس مش عارف ايه حته صاج مضيقه ده بيبيع بيه يقول لك عايز كام كيلة كيلتين وربع يلا والله يبارك هو حرامي ربنا ينتهي منه لعب في الميزان اصلا الكيل اللي بيشتري بيه بقى غويط كده حلو يجي يشتري ياخد حقه تالت ومتلت فنزلت الايات ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون حقي اذا اكتالوا يستوفون واذا كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يعني وزنوا لهم ها يخسرون حرمية ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هو كده تيجي واحدة من دول تشتري من بياع توجع قلبه النبي قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى يعمل حدق وهو في النهاية مضحوك عليه البياع عايز يبيع بكام؟ ب 100 يقول لك ب 150 عامل حساب مقاوحتك لو في سماحة في البيع والشراء هنريح ونستريح ولا نعمل زي الراجل اللي الشيخ كشك قال عنه زمان الله يرحمه قال له يا ابني بتوع مصر دول متعبين اما تروح تشتري الثمن اللي تسمعه قول النص على طول فنزل لا واحد بيبيع ساعات بكام الساعة دي يا عم قال له بمية جنيه قال له خدها بخمسين بخمسين هو خمسين زي بعض تفتحك لبن بخمسين قال له خدها بخمسة وعشرين يا عم ازاي هو كده ها قال له زي بعضه بخمسة وعشرين قال له ما تمشيش باتناشر ونص يا ابني ها قال له ما تاخدهاش ببلاش قال له اديني اتنين ما هو الحاجة اضرب في ايه النص طالما واحدة ببلاش يبقى هات كام؟ اتنين لا هي تشتري هتشتري ايه؟ كيلو طماطم كيلو طماطم بخمسين قرش ولا بكام دلوقتي ما هي بيسموها المجنونة بتلاتة جنيه اديني الكيلو مجنونة طيب ومعاها ابنها حمادة بقى ميدو ده ربنا ما يوريك عقبال ما يزلها كيلو قوطة يكون حمادة كل اتنين كيلو قوطة شغال شعاره شعار جهنم هل من مزيد طيب لو سمحت الواد نفسه في خيارايا عشان ميدو خد طب قرنين فلفل عشان اخت ميدو قطيعة تقطع ميدو ام ميدو ما هذا غش النهاردة في البيع والشراء على أشده اللي يسرق في الميزان يحط له مغناطيس من تحته اللي يعمله فتلة اللي هو لاعب فيه أصلا بحيث ما يوزنش اللي يديك البضاعة وأنت تعتقد مئة بالمئة أنها جيدة فإذا عدت إلى بيتك وجدتها عطنة وعفنة ده غش كله يعني أحد الأصحاب بيذكر إن واحدة من أقربائه اشترت طقم صيني وقالت له أنا اشتريت طقم صيني ما حصلش وبرخص التراب طب وريني يا خالة راحت تجيب الكرتونة وفتحت هم أربع أطباق على الوش وبقيه الكرتونه ايه طوب طوب صعقه ازاي ده انا فارزه الطقم بايدي حته حته ازاي اه يبقى ساعه ما دخلت اجيب الفلوس الواد كان مجهز كرتونه بقى ستبن نزل عده الشغل وجاب الكرتونه المغشوشه ده في غش في المعارض النهارده يعرض لك بضاعة القميص ده عاجبك اه حلو قوي الطقم ده مية مية طب يا ولا كيس هات طقم من جوه روح البيت تفرز مش هو لا ده فرز تاني فرز تالت فرز 300 ده غش برضه وهذا من انواع الغش مالك بن دينار قال دخلت على جار لي وقد نزل به الموت فجعل يقول جبلين من نار جبلين من نار قلت ما تقول قال يا أبا يحيى كان لي مكيالان أكيل بواحد وأكتال بالآخر قال مالك فجئت بهما وجعلت أضربهما ببعضهما فكان يقول كلما ضربت الأول بالثاني اشتد الأمر علي كربا وشدة قال مالك فمات في مرضه غش حرام ذكر أهل العلم أن رجل كان يغش اللبن غشاش في اللبن وكان له أولاد بررة لطالما نصحوه وزجروه وهو لا ينتصح ولا ينزجر وفي مرة أرسل الله سيلا عظيما سيل حمل السيل بقرة الرجل الغشاش وهوى بها من شاهقة فسقطت في الأرض فدكت بعد انتهاء السيل لم يتضرر بيت ولا إنسان أبدا في القرية إلا الرجل الغشاش فقال أولاده يا أبانا لقد جمع الله لك الماء الذي كنت تشوب به اللبن فأرسله عليك سيلا دمر لك رأس مالك والجزاء من جنس العمل بل عندنا حديث في الصحيح أخرجه أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة ومعه قرد والخمرة كانت حلال في أيامهم دول مش مسلمين وحتى الخمرة حرمت على المسلمين بالتدريج لم تحرم مرة واحدة كده فرجل من بني إسرائيل مع خمرة وكان بيخلطها بالمية صعد بها إلى سفينة ومعه قرد بيبيع خمرة مغشوشة لا حول ولا قوة إلا بالله أنا قرأت مرة وقلت الكلام ده لإخوانكم في الجرائد خبر القبض على تاجر خمر قلت الحمد لله هيبتدوا بقى يمنعوا الخمرة بيت الخبر يبيع الخمرة مغشوشة للناس قبض على بائع خمر بيغش الخمرة لازم يبيع خمرة حلوة عشان الناس تعمل دماغ كما يقول الحشاشون صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبنا ده لا مش صاحبنا رجل حمل خمرا في سفينة ومعه قرد قال فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء شابه بالماء يعني ايه خلطه بالماء ثم باعه فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل الدقل يعني الصاري من الصاري بتاع المركب السفينة قرد ابن قردة بقى وخد كيس الفلوس وطيران بقى فوق في أعلى الصاري وفتح الكيس وجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا على ظهر السفينة حتى جعله نصفين كأنه بيقول ما جئت به من الماء عاد إلى الماء سبحان الله قرض ينصح لبائع الحرام قرض ينصح لإنسان قرض أنصح من إنسان آه يعني يا ما في دواب أعقل من إنسان يعني هدهد سليمان عليه السلام ده كان السبب في دخول كل اليمن إلى الإسلام في عهد سليمان عليه السلام صح هدهد سليمان زعل أوي ليه إنه وجدها لوجد بالقيس وقومها يسجدون للشمس من دون الله زعلان هدهد ونملة سليمان أحسن من مئة أب النهاردة نملة سليمان كانت خايفة على أهلها خايفة على عشيرتها لما رأت سليمان وجنوده قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون خايفة ما قالتش نفسي وبعد الطوفان إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك إيه كلام الشياطين ده المسلم أخو المسلم المسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه خايفة وانت شايف عيالك يقتحمون النار بمعصيتهم لله ورسوله ولا تحرك ساكن يبقى هي أعقل منك نملة سليمان تحسن الظن بالمسلمين قالت وهم لا يشعرون ببعض المسلمين النهاردة لا يحسنون الظن ببعضهم يجد أخوه في موضع شبهة على طول يطلع إشاعات أحسن الظن إن بعض الظن إثم اللهم عافنا يا رب آمين يبقى الغش حرام ولو تأمل الغشاش هذه النصوص لربما انزجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا دين لمن لا أمانة له أخرجه أحمد اللي ما عندوش أمانة يبقى كذاب ناقص الإيمان لو عرف الغشاش جامع الحرام محنته في الآخرة لربما انزجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كل جنيه يتسأل فيه سؤالين جبته منين وصرفته فين قال صلى الله عليه وسلم من اكتسب في الدنيا مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أورده الله دار الهوان ثم رب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة ثم قرأ النبي كلما خبت زدناهم سعيرا رواه الترمذي وهو حديث صحيح إن شاء الله قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأناس معهم من الحسنات كأمثال جبال تهامة صلاة وزكاة وبيحج كل سنة والحج فلان راح الحج فلان جه هو غشاش يؤتى به في الآخرة له حسنات كجبال تهامة حتى إذا جيء بهم جعلها الله هباء منثورا ثم يقذف بهم في النار قيل يا رسول الله وكيف ذلك قال كانوا يصلون ويزكون ويصومون ويحجون غير أنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه فأحبط الله أعمالهم غش النهاردة مع الأسف صار في كل شيء في غش الصناعية يقول لك يا سلام أحد الصناعية ذكر لي نجار أن رجل جاءه وده من أعجب ما سمعته في حياتي رجل جاءه بدولاب زمان قول في السبعينات ولا حاجة بيقول لي دولاب كأنه معمول من خشب الصناديق حاجة تعبانة قوي وقال له ظبطهولي وصلحهولي وعايز لما ابص جواه كده ما اشوفش اي نور يعني ايه ما فيش فيه اي ثقب ولا اي خرم قال له طيب فما فيش بقى يشتروا خشب ويعملوا كذا وكذا ام صاحب غشاش للثاني الذي رضي بالغش وشارك فيه قال له انا هظبطهولك طب ازاي قال له عارف شكاير الاسمنت والجبس قال له اه قال له اشتري لي كام شكاره يا عم هتعمل ايه قال له عارف الطبله طبله كرتون انا هعمل له دولابه كده جاب الشكاير قطع قطع قطع الدولاب من جوه غر الخشب وغر الشكاير اتسدد ايوه ادهنها بقى جمالكه واديها اي لون من جوه كانها ايه خشب الراجل استلم يا عم الدولاب شايف حاجه زي الفل تسلم ايديه طيب هيدوا الدولاب حته حته ما ينفع شالوه له ايه متربط جاهز اتفضل يا عم هذا غش والمال ده حرام والغش حرام اللهم تب علينا يا تواب اللهم امين زي السباك اللي بيعمل لك حاجه وعارف انها بعد اسبوع هتخرب عشان تجيبه تاني هذا غش سابعا من انواع الغش الغش في الفتوى في غش في الفتوى طبعا وهو من ألعن أنواع الغش المفتي أول مفتي للناس من الله قال يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم يبقى أول مفتي وأعظم مفتي مين ربنا ومن المفتين من البشر منزلتهم خطيرة جدا المفتي وضع نفسه بين الخالق وبين الخلق فإذا عرف الحرام وأحله أو عرف الحلال وحرمه وصار من أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي ده من أكبر الغشاشين ليه؟ لأن المفتي كأنه يوقع عن رب العالمين ولذلك الإمام ابن القيم له كتاب قيم اسمه إيه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين قالت إذا كان منصب التوقيع عن الملوك لا ينكر فضله ولا يجهل قدره لو أنا الملك قال لي الختم بتاعي معاك انت الحاجب بتاعي الحاجات الصغيرة دي ما تعرضهاش عليا مشي وامضي عني يبقى انا منزلتي ايه كبيرة جدا خطيرة جدا المفتي بقى بيوقع عن ملك الملوك يبقى اذا اصبح من اصحاب الفتاوي ذوات البلاوي وهو على خطر عظيم والله قال في قرآنه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه الترمذي وقال حديث صحيح ده غش برضه عارفين الداعية الخنفشاري الراجل اللي كان يتسأل أي سؤال يجاوب عليه على طول أي سؤال طب هو في حد في الدنيا كده ده النبي اتسأل فيه مرات فقال لا أدري وما أوتيتم من العلم إلا قليل لا ده أي سؤال يجاوب عليه فتلاميذه حبوا يختبروه فألفوا له كلمة ليس لها أصل في لغة العرب اسمها إيه؟ الخنفشار في حاجة اسمها خنفشار مفيش دي كلمة ملهاش أصل وراحوا له أيها العالم العلامة أيها الحبر الفهامة وقفت أمامنا كلمة لا نعرف لها معنى جئنا نستفتيك فيها فانتفش وانتفخ وقال ما هي قالوا الخنفشار قالوا الخنفشار سهلة إن الخنفشار نبت طيب يخرج في أرض اليمن إذا أكلته الإبل انعقد اللبن في ضرعها وفيه قال الشاعر ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار من عفاريت بسرعة ألف بيتين شعر ولا في شاعر قال الكلام ده خالص ده هو أول واحد يشعره وقال داود الأنطاقي في تذكرته من أكل نبت الخنفشار وكان مريض بكذا وكذا وكذا برئ بإذن الله ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الخنفشار قالوا اسكت يا كذاب كذبت على اليمن وعلى أرض اليمن وعلى شاعر اليمن وعلى داود الأنطاكي وتريد أن تكذب على رسول الله ده غشاش في الفتوى اللي عنده دين وأمانة إذا سئل في فتوى يفتي بعلم ما عندوش بمنتهى البساطة يقول إيه لا أدري وإلا فهو غشاش ثامنا من أنواع الغش الغش في الامتحانات مرض العصر وباء الوقت الذي عم وطم واعتقده البعض حلالا وقام البعض يلتمس الأعذار فيه يقول لك أنا بغش في الامتحان ومع الأسف ممكن يبقى الغشاش ده مصلي وعنده لحية والله العظيم ممكن وفيه وبيغش في الامتحان ازاي يقول لك ما هو علم دنياوي العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر يا ابني كل الغش حرام يا حبيبي من المغفل اللي ضحك عليك وقال لك الغش في الامتحانات حلال كل الغش حرام وصلت الوقاحة ببعض الطلبة أنا وأنا في الدراسة أثناء امتحاناتي فين الكلية جابت معاها مصحف وكتبت على هامش ورق المصحف بعض المعادلات الإحصائية قوانين حبها قبل الامتحان عند الطلبة عادة يفتحوا المصحف يقرأوا آيتين ثلاثة يتباركون بذلك وهذا طيب هي دي عمرها ما ركعت لله ركعة وكانت يعني معروفة قوي ربنا يصلح حالها كانت معروفة ان هي مش مظبوطة وبتيجي تقريبا وهي ناسية تلبس والله أعلم يعني بتمشي على ملة اللي يبان مني زكة عني جاي في الامتحان وقعد فاتحة المصحف وقعد تقرأ قفشوها حتى المصحف ملوش قدسية كانت عليه بتغش عليه قفشوها ورفدوها سنة أحسن أحسن انك تشوف وصل الامر لحد فين غش في امتحانات حرام حرام ليه لانه بيساوي بين الطالب المجد المجتهد والطالب الفاشل حرام ليه لانه فيه تعليم للطلاب الخيانه منذ الصغر ما هو الدكتور حرام الكليه ده اكيد كان غشاش في امتحانات ما هو المهندس الحرامي ده اللي بيمضي عشان تديله حاجه اكيد كان غشاش في امتحاناته احنا ربناهم على الغش فلا تلوموا الا انفسكم انا مراقب في امتحانات ما اسمحش لحد يغش هيقولوا عني استاذ معقد انا غلس انا يقولوا اللي يقولوه انا برضي مين برضي الله الغش حرام في الامتحانات يساوي بين المجد والكسول نغرس في عيالنا الخيانه منذ الصغر نعين الولد على الإهمال والانحراف وعدم احترام المدرس ما في الآخر هعمل برشمتين وغش هسمع عليه واحضر ليه واحترمه ليه لا الغش في الامتحانات حرام صلوا على الرسول وإليك موقفين فقط من مواقف البررة سيدنا كهمس الدعاء كهمس العابد الورع سقط منه دينار ففتش عنه فوجد دينار فلم يأخذ وقع منه جنيه ذهب هنا دور لقاه راح واخده وراح مرجعه تاني قالوا لما لم تأخذ قال وما يدري لعل دينار آخر فقده صاحبه ها هنا وهذا هو فآخذ ما ليس لي يا سلام ده النهاردة اللي بيلاقي حاجة ما بيقولش يقول لك رزق ربنا بعتهولي مع ان في احكام شرعية للقطة تعرفت تدل عليها الراجل العجيب هذا كهمس يونس بن عبيد جاءه رجل يشتري منه خز خز الثوب معمول من الصوف بالحرير جوا بعض كده فتلة على فتلة حرير في صوف فجاء يشتري فقال يونس للخادم اعرض رزمة الخز فأمسك الخادم برزمة الخز وضربها بيده وقال اللهم صل على محمد وفرد قال له اطويها لا تبع لمها ليه لمها لكونه مدحها للرجل ايه ده البياعين كل ما يبيع بيعه يحلف 600 طلاق ويحلف بالله 50 مره وعلى صلوا على النبي ايه يا ابني ده النبي ما كانش كده النبي لا كان صخاب في الاسواق ولا كان فظ ولا غليظ و... ما كانش صخاب اعرض السلعة قول عيوبها وحسنات اذكر هذه مع تلك صلوا على الرسول محمد بن سيرين ده النموذج العجيب قوي اللي بيعجبني ابن سيرين قلنا كتير انه دخل السجن ليه لانه افلس ليه لانه اشترى صفقة زيت بكل ما يملك فلما فتح زقاق الزيت وجد في زق منها بعض فأرة لا رجل فار دي الفار فقال للخادم ماذا نفعل قال نرقها النجاسة لو وقعت في المائعات السوائل تبقى كل المائعات دي نكسة حرام عليك تنتفع بيها ارميها قال نرقها ندلقها قال وما يدريني لعل الفأرة عصرت مع الحب في المعصرة ما لو فار على بعضه خلصنا ده ايه جزء من الفار يمكن اتعصر مع الحب في المعصرة يبقى نجس الزيت كله قال إذا نرجعها إلى صاحبها قال وما يدريني لعله لا يتقي الله فيبيعها للمسلمين قال وماذا نفعل إذا قال أرق كل زقاق الزيت صف بأربعين ألف ارميها كلها في المجاري فأفلس وسجن شوف أمانته في السجن قال أعلم الذنب الذي به سجن أنا عارف ربنا قدر لي السجن لي قالوا لما قال قلت في مرة لتاجر أفلس يا مفلس فعاقبني ربي بأن أفلست وسجنت بكى راوي هذا الكلام وقال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون أما نحن فلا نعرف من أين نؤتى لكثرة ذنوبنا كانت ذنوبهم قليلة يحصل له حاجة آه عشان ما صلتش الفجر في وقته يحصل له كذا عشان أغضبت أبويا النهاردة إنما إحنا عمالين ناخد في سناننا تيخ طخ طرخ مش عارفين منين ولا منين ولا منين من كثرة ايه ذنوبنا فاللهم تب علينا حتى نتوب يا تواب شوف الأمانة هذه من الأمانة الغش حرام والغش أنواع وكل الغش حرام الله أسأل أن يجعلنا جميعا من أصحاب الأمانة آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم